توكيل قناة البابا المعظم الآن بشمول الثالث أقدم لكم محاضرة قناة البابا يوم الأربعاء المبارك الموافق 22 8 1990 عن فضائل العذراء العذراء
بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين نتكلم كلمه عن العذراء لما قيل في ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امراه نقدر نقول في ملء الزمان لما جاء الزمان الذي انتظرته الاجيال كلها الزمن الذي توجد فيه العذراء التي تستطيع ان تحمل المسيح وتحمل المجد الذي ياتي اليها من كتب فهي الفتاه التي انتظرتها الاجيال كلها يعني ربنا قعد مدة طويلة يقول امتى تيجي واحدة تصلح ان تكون مستودعا احل فيه مين اللي تيجي دي اللي تيجي دي لابد ان تتصف بصفتين على الاقل والا ما تصلحش الصفة منها الطهر الشديد علشان اللي اللي يتولد منها ما ياخدش منها حاجه غلط صحيح الروح القدس قدس مستودعها من الخطيه الاصليه ان اللي ولد منها ما يورث الخطيه الاصليه لكن ايضا من الناحيه الفعليه ما يكونش فيها اي غلطه ممكن ان تورث ما هو جايز ولد يطلع غضوب ومتنرفز نقول ما هو امه ولا ابوه كان بالشكل ده خد من امه او ابوه الدم اللي عاش فيه خد منه حاجه لابد العذراء دي اللي هتولد المسيح تكون طاهره جدا بحيث لا يمكن يتولد منها واحد يلقط غلطه مستحيل بالميراث مستحيل فلا بد ان تكون طاهره هذا الطهر كله وثانيا لابد ان تكون مطبعه عشان تحتمل هذا المجد العظيم انها تبقى وليده الاله مين تحتمل دي مين تحتمل دي ده في واحده ممكن تبتسم كده وتقول انا ام الدكتور اهلا اهلا واحد لو بقى ابنها وزير وتبص للناس تقول لهم انا ام الوزير امال بقى لو ام الرب دي تبقى ايه دي مش ممكن ما تحتملش عايزين واحدة تحتملها يعني يكون عندها الاتضاع وعندها الطهر لازم النقطتين دول ويكون عندها اتضاع بايه ما هو في واحد متضع لانه غلبان غلبان يقول لك انا ما اسواش حاجه وهو فعلا ما يسواش حاجه يعني ما جابش حاجه من عنده لكن الاتضاع الحقيقي ان يبقى الواحد في ملء العظمه ويبان متضع غلبان اهو ده ده الاتضاع الحقيقي الاتضاع الحقيقي ان العذراء اللي هي تبقى والدة الإله تبقى متضعة العذراء اللي هي أعظم من السار بنقول لها في الألحان سموت يا مريم فوق الشاروبيم وارتفعت يا مريم فوق الساروفيم العذراء اللي هي أعظم من رؤساء الملائكة العذراء اللي مجرد كلمة منها قالت الاليصابات امتلأت اليصابات من الروح القدس لما حل سلام مريم عليه العظمه الكبيره دي لما تكون متضعه يبقى هنا الاتضاع الحقيقي هنا الاتضاع الحقيقي كل ما الانسان يرتفع قدره جدا ويبقى بسيط ومتضع يبقى هو ده الاتضاع الحقيقي ولذلك في اتضاعها هذا يجي الملاك يقول لها القدوس المولود منك يدعى ابن الله قوة العلي تظللك الروح القدس يحل عليك لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله فتقول هو ذا أنا أمة الرب مش أم الرب أمة الرب يعني أنا عبدته أنا خدمته يعني البشارة بأن يولد منها الرب ما رفعتهاش أبدا قالت هو ذا أنا أمة الرب ليكن لي كقولك وفضلت تستخدم لنفسها تعبير أمة يعني عبدة باستمرار حتى لما جت تقول التسبيحة بتاعتها قالت نظر إلى اتضاع أمته نظر إلى اتضاع إيه أمته واتضاع مش معناها تواضع اتضاع يعني يعني الغل غلبانة يعني مسكينة يعني مسكينة نظر إلى اتضاع أمته وفضلت بهذا الشكل ولما بقت متضعة بهذا الشكل لم تحسب نفسها انها في مركز كبير او انها اخذت رب المجد داخلها ابدا ابدا ابدا اول ما عرفت ان اليصابات حبلة في شيخوختة صارت على جبال اليهودية وعبرت وراحت لغاية لما راحت تزورها مش انا ام الرب يبقى هي تجيني ده انا اروح لها ومش بس تروح لها وقعدت تخدمها ثلاث اشهر لغايه لما ولدت يوحنا هنا الاتضاع العظمه الكبيره الموجوده وهي اللي تروح وهي اللي تخدم مع ان لما راحت اليصابات اليصابات قالت لها من اين لي هذا ان تاتي ام رب الي العذراء تقول انا مش بس اجيلك ده انا هاجي واخدمك وافضل قاعده معاك الثلاث اشهر اصعب شهور الحمل اقضي لك كل حاجات البيت علشان ما تحتاجيش لحاجه وبعدين هنا نبص نلاقي حاجة عجيبة من نظام الاتضاع الله المتضع الذي أخلى ذاته وأخذ شكل العبد وصار في الهيئة كإنسان اختار إناء متضعا هو السيدة العذراء والسيدة العذراء تروح لأليصابات فأليصابات اللي قد أمها ولا جدتها تقول لها من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي بنفس الاتضاع ويوحنا المعمدان بنفس الاتضاع يسجد في بطن امه للجنين اللي في بطن ام العذراء الواحد يبص كده ايه الاتضاع ده كله اللي واخد الموقف كله ده كلها كده ربنا في الميلاد من العذراء اصبح ميلاد التواضع بالنسبه للناس الناس ما كانوش يعرفوا التواضع ده قبل كده كانوش يفهموه كويس ابدا كل واحد عايز يبقى كبير وعايز يتنفخ وعايز يعمل عالي لكن الانسان الاول لما تكبر واراد ان ياكل من الشجره تحت اغراء تصيران مثل الله عارفين خير والشر جات العذراء على عكس الانسان الاول حواء أرادت إنها تكبر العذراء أرادت إنها تصغر عشان تعالج الموضوع بتاع جدتها القديسة حواء نيح الله نفسه وبعدين بصينا لقينا العذراء دخلت في دور عجيب الملائكة اللي ظهروا ساعة الميلاد المجوس اللي جم وسجدوا لابنها النجم اللي ظهر في المشرق واظهر ليه تسبحه الملائكه للرعاه ايه كل العظمه دي والعظمه اللي كانت بتشوفها من المسيح ومع ذلك لم تنطق حرفا واحدا كانت ترى هذه الاشياء تحتفظ بها في قلبها متامله بها في قلبها لا تتكلم على معجزات ولا على ايات ولا عجائب ولا تفتخر ولا تحكي في ناس لو شافوا رؤيه ما يسيبوش حد في الدنيا الا ويحكوه حصل وحصل وحصل وشفنا وشفنا وشفنا لو حدثت معجزة ما يعرفوش يسكتوا أبدا يحكوا يحكوا يحكوا حصل وحصل وحصل العذراء ياما شافت معجزات وياما شافت عجائب ده طفولة المسيح بالنسبة لها نفسها كانت أعجوبة أنا متهيألي العذراء كانت تبص لعينين المسيح اللي بيرضع منها وتتوه في عينيه كده وبعد ما تتوه ما تلاقيش كلام تقوله تبص في وشه كده و... وعقلها ما يقدرش يصدق اللي حاصل تتغذى بشكله تتغذى بنظراته تتغذى بملامحه عايشة بتديه غذاء جسدي وهي بتتغذى روحها كل شوية والتانية ومش قادرة تتكلم ليه مش قادرة تتكلم أشياء لا ينطق بها هتقول إيه طب مين فيكم كان يقدر يوصف عينين المسيح دي لو جدع واحد يقول لي مش ممكن يوصف ايه ده حاجة تخش فيها تلاقي نفسك في دنيا تانية اللغة تقف عاجزة عن التعبير ما فيش شك العذراء اختبرت عجز اللغة عن التعبير وعجز اللسان على التعبير واختبرت العبارة اللي قالها بولس الرسول أشياء لا ينطق بها لا يسوغ لإنسان أن يتكلم عنها وبعدين العذراء دي إلى جوار التواضع العجيب ده دخلت في حياة التسليم حياة التسليم يعني إيه حياة التسليم يعني واحدة عايزة تعيش بتولة وحطت في مخها انها تعيش بتول ويجي ربنا يقول لها انت هتبقي ام وتخلفي عيل وترضعيه عكس كلامها كله عكس اللي في قلبها كله ليكن لي كقولك انا يا رب شهوة قلبي شيء وانت ارادتك شيء اخر لتكن ارادتك ربنا يقول لها طب كويس هتخلفي العيل وتحبلي بيه وتولدي وتفضلي بتول برضه ويبقى جمعت لك الاثنين مع بعض ما هو اللي يخضع لإرادة ربنا ربنا بيمشي له الأمور هي عايزة تبقى بتول والبتول لا تحبل ولا تلد فلما قالت له ليكن ليك قولك قال لها خلاص أخليك تحبلي وتولدي وتفضلي بتول برضه بتول قبل الحمل وبتول بعد الحمل وبتول طول الحياة اللي بيسلم حياته لربنا ربنا يعمل به عجبا يعمل به عجب فكانت هي مسلمة نفسها لربنا في ناس كل ما يشوفوا حاجة متعبة يحتاجوا عمر العذراء دي ما احتجت أبداً كانت تبدو امامها امور بالنسبه للعقل العادي امور تتناقض مع بعضيها بالنسبه للعذراء لتكن مشيئتك انت الروح القدس يحل عليك وقوه العلي تظللك لذلك المولود منك القدوس المولود منك يدعى ابن الله طيب دي هتبقى والدة الاله وتروح للأليصابات تقول لها من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي طب وادي أم ربنا وبعدين تلاقي إيه تلاقي ليس لها مكان في البيت وتولد في مزوة بقر إيه يا رب الكلام اللي بتقوله ده حاجات يعني لا تليق بكرامة أم الرب ولا تليق بكرامة العظمة اللي بتاخدها ولا تليق بكرامة الروح القدس اللي يحل عليها ولا قوة اللي عليه بقى انا اقول لك حاضر واقول لك ليكن ليك قولك وتسيبني اولد في مزوة بقر وتولد ايه في عز ايام الشتاء والدنيا برد ومفيش اقمطه للولد وكان بيرتعش بالبرد هو دي يا رب المعامله عمرها ما قالت ليكن ليك قولك عايزني ابقى ولدت الاله ليكن ليك قولك عايزني على الرغم من كده اعيش في فقر وابني يتولد في مزود بقر واقعد وسط البهايم ومش لاقيه لي اقمطه للواد برضه يبدو موقف غريب الشيطان نفسه بقى مستغرب ازاي ده بقى ابن الله والجو كده انا حاجه تمخول عقل الشيطان لكن ما تمخولش عقل العذر العذر عندها حياه التسليم وبعد كده تشوف الطفل الالهي وتشوف المعجزات وتشوف المجوس وتشوف النجم وتشوف الملائكه وكله وبعدين هيرودس يقول عايزين نقتل العيال يجي الملاك يقول اهربوا اهربوا ده انا معايا ابن الله الوحيد ده لو حد جاي يقبض عليه تنزل من النار من السماء وتاكله خليك متضعة وتنزلي وتهربي هروب ام الرب ده شيء غريب الشيطان نفسه كان متمخل طب ويحصل دي ازاي لكن العذراء لم تتكلم عايزني ابقى الملكة ام الملك قامت الملكة عن يمينك ايها الملك ليكن ليك قولك وكملكة تريدني ان اهرب في خوف ليكن ليك قولك حياة التسليم ولا احتج ولا اتكلم ولا اقول الحكاية دي جت ازاي ولا رحت ازاي يبدو امر غريب تروح في مصر تروح في مصر وتنطبق عليها الآية التي وردت في أشعياء الصح 19 هو ذا الرب راكب على سحابة عظيمة وقادم إلى مصر فترتجف أوثان مصر أوثان أصنام يعني ويذوب قلب مصر داخلها تخش حتة فيها معبد فيه أصنام تروح واقعة الأصنام على الأرض الناس يطردوها يقولوا لها جبت لنا مشاكل امشي من هنا تمشي من البلد دي تروح بلد تاني يحصل كده يطردوها وفضلت مطرودة من مدينة إلى مدينة في أرض مصر ده شغل والدة الإله ده ده شغل الملكة القائمة عن يمين الملك لا يا رب أنا ما أسألش ليكن ليك قولك ربنا أراد أن يبارك كل أراضي مصر فسمح إنها تنتقل من مدينة لمدينة ومن قرية لقرية عشان كل مدينة تروحها تباركها في السكة ويباركها الرب بحلوله وتحدث معجزات جديدة ومع ذلك في تواضع العذراء كل المعجزات التي حدثت في مصر كانت تحتفظ بها في قلبها وما قالتش حاجه جايز بعدين في سكوت كده بينها وبين بعض الرسل من أولادها الرسل اللي كانوا بيقعدوا معاها سمعوا بعض الأخبار دي بالتقليد بالتداول وصلت لنا بعض المعجزات اللي في أرض مصر لكن ما وصلتش كلها قطعا مئات المعجزات حدثت في أرض مصر لكن لم تذكر عنها شيئا ولم تحكي مفيش يا رب ليكن ليك قولك خليكوا قاعدين في مصر وبعدين يجي الملاك يقول ارجعوا لأن مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي ما انت قادر يا رب وهم عايشين تاخدنا وتحمينا منهم ما نروحش غير لما يموتوا لا لا لا لا احنا ما نقولش كده ليكن ليك قولك روحوا نروح ارجعوا ارجعوا ما نناقش ربنا ابدا ناخذ موقف الضعف ليكن واحنا عايزين نعمل كبار وبعدين يمر تلاتين سنة عليها وابنها ما فيش حاجة خالص لا بيوعظ ولا بيعلم ولا بيتكلم ولا له شهرة ولا له منصب ولا موجود في المجتمع اليهودي ولا حد حاسس بيه خالص ايه يا رب ده لا مفيش ايه يا رب هي ما قالتش حاجه ليكن ليك قولك اللي انت عايزه انا في حياة تسليم يقعد معايا يعمل معجزات مرحبا بك يقعد معايا مجرد آه، يتعلم النجارة في بيت يوسف النجار ليكن ليك قولك وانا مخلفة ابن نجار ده انا مخلفة ابن الله الوحيد معلش خليه ابن نجار واسكتي حاضر. ما هي ما اتكلمتش ده احنا بس بنفكر بنفكر بصوت عالي لكن ما- ما فكرتش ابدا في دي ولذلك اليهود لما بصوا اليهود لما المسيح راح الاماكن اللي ولد فيها والناصره قالوا اليس هذا هو ابن النجار اليس هذا هو ايه ابن النجار كانت تقدر العذراء تقول لا ده ابن الله الوحيد ولا اتكلمت ولا فتحت بقها ابن نجار ابن نجار يقول له زي ما يقول ايه العظمه بتاعت العذراء دي ده في واحدة لو سمعت كلمة بس على ابنها دي صوتها يرتفع يوصل ل- للبطرسية ما تحتملش لكن دي أليس هذا هو ابن النجار أليس أمه موجودة عندنا أليس كذا يقولوا زي ما يقولوا وإحنا ساكتين عجيبة العذراء دي في حياة التسليم التي عاشتها حياة التسليم التي عاشتها وبعدين تبص تلاقي ابنها مضطهد من الكتبة من الفريسيين من الصدوقيين من الناموسيين من الكهنة من رؤساء الكهنة من مجمع السنهدريم من شيوخ الشعب ليكن ليك قولك عايزني ابقى والدة الاله واعيش في الذل والحسرة ما ليكن لك قولك انا في حياة التسليم انا لا اختار لي خط حياة اسير فيه حيثما تسيرني اسير وكيفما تصيرني اصير انا تحت طلبك مين يقدر يعمل كده ده لو كان واحد بروتستانتي كان يقول أطالب بحقوقي كابن لله زي ما بنقعد من الناس يقول أطالب بحقي أطالب بحقي في الميراث حقك إيه يا أخي أطالب بحقي حقوقي كابن حقوقي كوريث لا العذراء قالت حقوقي كابن ولا قالت حقوقي كوريث ولا قالت حقوقي كملكة عن يمين الملك ولا حقوقي كأم الرب ولا حاجة أبدا تقعدني في مزود اديني قاعدة تقول لي اهرب الارض مصر اديني هربانة ترجعني تاني اديني راجعة تسكنني في بيت نجار فقير اديني ساكنة تخليني اولد في مزود بقر زي ما انت عايز تخلي ابني يعيش مجهول 30 سنة ليكن يخليه يضطهد من الناس دول اللي ما يستاهلوش يحلوا سيور حذائه ليكن ليكن ليك قولك انا بعيش في حياة التسليم الكامل ادي حياة العذراء حياة التسليم الكامل وحياة الاتضاع الكامل لم تطالب بحقوق ولذلك ساعات لما كنت اشوف ستات خواجات اقول لك تطالب المراه بانها تبقى كاهن قسيس يعني وتطالب بانها تبقى اسقفه من حقنا والمراه لا تقل عن الرجل حاجه كنت ساعات اقول لهم تواضعوا وخليكوا قد العدل يعني انزلوا من عليائكم وخليكم في مستوى العذراء يعني العذراء عمرها ما طلبت تبقى قسيس ولا تبقى اسقف ولا حاجه بل الرسول العظيم يوحنا الحبيب المسيح قال له هذه امك و... و... وقال لها هذا ابنك فبقت هي في مرتبه ام للرسول العظيم لكن برضه مفيش كهنوت ولم تطالب ولم تقل حقوقي ولم تقل مواهبي في واحدة عندها الروح القدس زي العذراء في واحدة عندها الطهر والقداسة زي العذراء في واحدة عندها المرتبة العظيمة إنها تبقى والدة الإله زي العذراء في واحدة أعظم من الملائكة ورؤساء الملائكة زي العذراء ولم تطالب بشيء ولم تطالب بشيء اوعوا الستات الغرب يقول نس... يقولوا سننتقم للعذراء مريم وما حرموها من الحقوق ناخده احنا تاخدوا ايه بس تاخدوا ايه يا ريت تقولوا ليكن لي كقولك زي ما انت تشاء يا رب لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك الخط الذي ترسمه انت لي في الحياه احسن من الخطوط التي ارسمها لنفسي انا بفكر بعقلي البشري الذي لا يفهم كثيرا لكن انت يا رب العقل الكلي الحكمه السرمديه الازليه الابديه العالم بكل شيء القادر على كل شيء أنت تختار كما تشاء أما أنا فليكن لي كقولك أدي العذراء والدة الإله التي عاشت بهذا الشكل الآب اختارها الآب اختارها وقوته ظللتها والروح القدس حل عليها والابن ولد منها يعني الثالوث القدوس كله تمثل في حكاية العذراء دي في هذه الآية تقروا في لوقا إصحاح واحد من آية 35 ل 37 تلاقوا الكلام ده شوفوا الثالوث باين ازاي الروح القدس يحل عليك وقوة العلي اللي هو الآب تظللك لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله أدي الثالوث القدوس الوحيدة الوحيدة في الجنس البشري كله الذي حل عليها الروح القدس حلولا اقنوميا هي العذراء مريم الحلول الاقنومي بالنسبه للبشر دي هرطقه الوحيده اللي حل عليها الروح القدس اقنوم هو ايه العذراء مريم ليه لانه كاقنوم اوجد جسدا منها بدون زرع بشر عمليه خلق عملية بيوجد جسد بيصنع جسد بيصنع ايه جسد من مفيش و وبيطهر ويقدس هذا المستودع فحلول اقنوم لكن باقي البشر مش بالشكل ده وعاشت بالروح القدس بتأييد الثالوث القدوس لها عاشت في فضائل عجيبة كانت تتمتع بجمال بشري عجيب وتتمتع بجمال روحي عجيب يعني جمال العذراء مش زي جمال اي بنت في الدنيا جمال اي بنت جايز ملامح جميله متناسقه لكن جمال العذراء تبص في وجهها تجد الوداعه تجد التواضع تجد الحب تجد الامومه تجد البساطه تجد العفه تجد الهدوء تجد السلام كل ثمار الروح القدس موجوده في ملامحها مش مجرد ملامح متناسقه جميله لا ده فيها كل الصفات الروحيه اللي بتكون تعطي قدسية ليها دي ساعة ما كانت على الأرض كانت كده لكن دلوقتي العذراء دخلت في نوع من التجلي بيسموه ترانسفيجريشن تجلي يعني محاطة بنور عجيب ولذلك لما كانت بتظهر مثلا في الزيتون او في بابا دبلو كانت بتظهر بنور عجيب يحيط بيها النور العجيب اللي هو تجلي هذه الطبيعه وده مش موجود عند كثيرين السيد المسيح ظهر بالتجلي على جبل طابور وظهر معه موسى وإيليا في مجد أقل لكن العذراء بدأت تأخذ من أمومتها ألفاظ عجيبة يعني المسيح هو القدوس يبقى هي أم القدوس المسيح هو المخلص تبقى هي أم المخلص المسيح هو النور الحقيقي تبقى هي أم النور المسيح هو الرب تبقى هي أم الرب المسيح هو الإله تبقى هي والدة الإله بتأخذ من أمومتها ألقاب عجيبة جدا وبعدين نحن نحتفل النهاردة بعيد تاني اللي هو عيد صعود جسدها إلى السماء يعني الله لم يشأ إن هذا الجسد ينحل كباقي الأجساد أو يأكله الدود كباقي الأجساد أو يبقى على الأرض كباقي الأجساد فرفع جسدها إلى السماء إيه الأعجوبة العظيمة دي نحتفل بصعود جسدها والعجيب إن الذي رأى جسدها صاعدا إلى السماء رآه القديس توما على جبل إخميم في الصعيد وهو راجع من بلاد الهند هذه العذراء لها مكانة عظيمة مش بس في العالم في مصر بالذات في مصر بالذات لا يوجد مكان زارته العذراء غير أرض مولدها إلا مصر ده لو بلد أخرى كانت زارتها العذراء في حياتها اللي كانوا قاعدوا يرقصوا بقى ليل ونهار يرقصوا في الميادين كده واحنا قاعدين ساكتين وبنقول رأس الحكمة مخافة الله وساكتين العذراء جت عننا عندنا في كل تواضع سامعين وساكتين العذراء قعدت حوالي ثلاث سنين على الأقل في بلادنا سامعين وساكتين العذراء قدست بلاد عديدة سامعين وساكتين العذراء تجلت في كنائس عندنا سامعين وساكتين العذراء بعد ما عاشت في مصر اشتاقت لمصر يعني يعني لما جت ساعة الزيتون أو ساعة بابا دوبلو ما جاتش لا هربانة من هيرودس ولا حاجة الحمد لله ولا مضطرة ولا ملاك قال لها روح لغاية لما يموت الراجل اللي مضطهدك ولا حاجة دي جاية كده بركة كده بركة و... و... ومحبة بركة ومحبة وتشجيع ما تخافوش أنا معاكم ما تخافوش إيه أنا معاكم وعلى قبة الكنيسة كده معاكم دي حاجة عظيمة جدا نحن نشكر السيدة العذراء اللي جت في مولد المسيح واللي جت ايضا زارت بلادنا واللي غالبية كنائسنا على اسمها يمكن اكتر من نص كنائس القطر على اسم العذراء ونحتفل بيها اكتر احتفالات يمكن كل قديس بنحتفل بعيد نياحته عيد استشهاده ان خد له عيد تاني يبقى عيد مثلا بناء كنيسة على اسمه والعصور على راسه لكن العذراء نحتفل لها بسبع تمن اعياد تسعة حد كتير خالص بل نحتفل لها بعيد شهري كل يوم واحد وعشرين في الشهر القبطي يبقى احتفال بعيد العذراء ونقرأ قراءات العذراء لتكن شفاعة